بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء
إن أكبر مخذل للإرادة والعلم هو الشيطان ذلك أن الشيطان اللعين يمشي في عدة محاور مذهبه هو مذهب من يريد أن يضله إذا كان الرجل صاحب دنيا ومصلي فيرضيه عن نفسه إنما إذا كان عابد وعايز يطلعه يرميه في الناحية الثانية ومش عارف يطلعه يخليه يزيد في العبادة ما ليس منه لماذا عشان يبقى مبتدع يبقى الاولاني عاصي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتاني مبتدع فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تذكرت هذا الكلام تذكرت هذا الكلام وانا بقلب الاوراق بتاع الاسئله اذا بي اجد ثلاث ورقات لرجل يقال عنه داعية كبير ومشهور ومشهور وفي الفضائحيات نجم من النجوم وهو مفتي الفنانات الأستاذ عمرو خالد عمرو خالد عمرو خالد هو هذا النجم وهذا المتكلم العناوين أنا ضد اعتزال الفنانات يعني مثلا لما ايه يقولوا له طيب الفنانات هيعتزلوا شو لا لا لا لا بالعكس انا عايزهم يفضلوا مكانهم لكن احنا عايزين فن نابع من البيئه بتاعتنا لا يجوز استيراد فنون من بيئات اخرى يعني مثلا موسيقى الجاز لا يجوز استيراد ولا انك تتنطط عليه لكن موسيقى محمد عبد الوهاب حلو حلو ليه؟ لانها بتاعتنا ونابعه من البيئه بتاعتنا يقول لك عايزين الفن بلا اسفاف فأنا بقرأ الكلام هذا كلام مستحيل يقول هذا الكلام رجل فتح كتابا شرعيا أبدا فمش أي واحد عرف يمسك قلم وعرف يكتب كلمتين ده مؤلف ولا كل واحد عرف يتكلم كلمتين وقعد كده قدام ميكروفون ولا بتاع صار عالم لا لا ده نموذج من الدعاء إذا كان بيتباعوا عدة ملايين بيسمعون هؤلاء الملايين هذا هو الذي يضيء لهم الطريق أي طريق يضيئه فإحنا في كارثة منهج رديء وسيء ويطيل الطريق على دعاة الإصلاح ليه؟ لأن إحنا بالنسبة له مش متشددين بس ده احنا بالنسبة له يعني عايزين ضرب النار لأن احنا عقدنا الدنيا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ونفس الكلام موجود عند بعض الفنانات قصة مش قصة بقى علم ولا كلام لا بس نقعد مع بعض ونعرف تاريخها بقى وأعزمها وأدعو بقى كل نساء الحي تعالوا أحسن فلانة عندي النهاردة هتدي درس والكلام وطبعا النساء نفسهم يقعدوا مع الفنانة دي هي المسألة لا تعدو أن تكون هكذا ازاي الكلام دي نوع من الافات الموجودة فمش اي واحد عرف يمسك قلم فمش اي واحد عرف يمسك قلم وعرف يكتب كلمتين بقى مؤلف ولا كل واحد عرف يتكلم كلمتين وقعد كده قدام ميكروفون ولا بتاع صار عالما لا فهذا من المحن التي نعاني نحن منها الان سؤال وجواب طيب الذي نقوله نحن وانما نصدر عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أنا عايز حد مش فاهم الآية دي حد مش فاهم الآية دي هي دي الفكر دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها بمنتهى البساطة نحن في مجتمع تسوده كثير من الأعراف المخالفة لدين الله عز وجل السبب في كده أشياء كثيرة جدا أنا ما بقولكش شيل سيف ولا شيل مسدس الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر انت ليس لك الا هذا اللسان فانطق بحق فمش اي واحد عرف يمسك قلم وعرف يكتب كلمتين بقى مؤلف ولا كل واحد عرف يتكلم كلمتين وقعد كده قدام ميكروفون ولا بتاع صار عالم لا لا
يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذا الإصدار سؤال وجواب وقد القيت هذه المحاضره بمسجد شيخ الاسلام ابن تيميه بكفر الشيخ في اعتكاف شهر رمضان في ليله السابع والعشرين منه لعام الف واربعمائه وخمس وعشرين من الهجره والذي يوافق الرابع من شهر نوفمبر عام الفين واربع من الميلاد وهي لفضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني والان نترككم مع فضيله الشيخ
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن أكبر مخذل للإرادة والعلم هو الشيطان ذلك أن الشيطان اللعين يمشي في عدة محاور مذهبه هو مذهب من يريد أن يضله إذا كان الرجل صاحب دنيا يزينها له أكثر إذا كان حتى صاحب دنيا ومصلي مثلا يعني يقوم بشعائر الإسلام فيرضيه عن نفسه يكون مثلا بيبيع بيوع غرر بيوع محرمة مثلا ممكن يكون مرتشي ممكن يكون رجل بيعمل في بنك مثلا لكنه بيصلي فيرضيه عن نفسه وبعدين يقرأ بقى الأحاديث إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أذنب ذنبا فتوضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له يقول له أنت فين عن هذا الحديث أنت يائس ليه لا تقنط من رحمة الله ده اللي بيقوله الكلام ده الشيطان هو عايزه يفضل على الوضع الحالي يحاول ينزع يقول له ستفتقر الشيطان يعدكم الفقر يفضل وراه لحد ما يظل كما هو إذا كان بتاع دنيا صرف خلاص يمشيه فيه إنما إذا كان عابد وعايز يطلعه ويرميه في الناحية التانية ومش عارف يطلعه يخليه يزيد في العبادة ما ليس منه عشان يبقى مبتدع يبقى الأولاني عاصي والتاني مبتدع المهم لا يدعه أبدا إلا لابد أن يحرز منه نصيب تذكرت هذا الكلام وأنا أقرأ بعض الأوراق التي أعطاها لي بعض إخواننا في المعتكف أول امبارح وأنا بقلب الأوراق بتاع الأسئلة إذا بي أجد ثلاث ورقات ثلاث ورقات دول شفت الثلاث ورقات هم بالظبط كده هم ثلاث ورقات فعلا لرجل يقال عنه داعية كبير ومشهور وفي الفضائحيات نجم من النجوم وهو مفتي الفنانات العناوين أنا ضد اعتزال الفنانات الأستاذ عمرو خالد هو هذا النجم وهذا المتكلم فأنا بقرأ الكلام هذا كلام مستحيل يقول هذا الكلام رجل فتح كتابا شرعيا أبدا يعني مثلا لما ايه يقولوا له طيب الفنانات هيعتزلوا شو لا لا لا, لا. اطلاقا انا لا اطالب بالعكس انا عايزهم يفضلوا مكانهم لكن احنا عايزين فن نابع من البيئه بتاعتنا لا يجوز استيراد فنون من بيئات اخرى يعني مثلا موسيقى الجاز لا يجوز استيراد ولا انك تتنطط عليه لكن موسيقى محمد عبد الوهاب حلو ها ليه لانها بتاعتنا دي بتاعتنا احنا ونابعه من البيئه بتاعتنا يقول لك عايزين الفن بلا اسفاف يعني يقول مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره الفنون لا ها هو عبد الله بن رواحه وبين قوسين الفنان لان الشعر فن الشعر فن فعبد الله بن رواحه الفنان طبعا الفنان دي معرفش هي من الصحفي ولا منه الفنان وهو يقول والشعر فن من الفنون زي النحت وزي الموسيقى وزي اي حاجه بين ايدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا ثبت الاقدام الا قينا ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرد الكلام اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيكره الفنون آه مرة النبي صلى الله عليه وسلم قابل جماعة من الجوار المدينة قعدوا يغنوا الكلام ده فقال الله يعلم أن قلبي يحبكن وطبعا الحديث ده باطل راجل ما عندوش فكرة عن أي حاجة وقعد في وسط الفنانين والفنانات يقول لهم لا أنتوا تفضلوا أنتوا زي ما أنتوا بس تقدموا لنا القيم تقدموا لنا القيم زي إيه مثلا؟ زي مثلا بنت بتحب ولد ده الكلام ده من عندي أنا في محاضرة أخرى سمعتها أيام ما كنت في الإمارات بنت بتحب ولد تقوم البنت دي تحب ولد تاني بدون علم الاولاني وتقول لك انا كده ما بخونش ده البنت بتقول هو لما ذكر المثال دوت لم يتعرض له قال يعني ايه مثل بيقولوا لا احنا عايزين الوفاء قيمه اخرى طب الوفاء قيمه اخرى بين ولد وبنت كيف يكون؟ انا قعدت اقرا الثلاث ورقات وانا مش مصدق مش مصدق ان ممكن انسان يمكن ان يتكلم باسم الاسلام يقول مثل هذا الكلام ده نموذج من الدعاء اذا كان بيتباعوا عده ملايين بيسمعوا له هؤلاء الملايين هذا هو الذي يضيء لهم الطريق اي طريق يضيئه فاحنا في كارثه زي ما انا قلت المره اللي فاتت منهج رديء وسيء ويطيل الطريق على دعاة الإصلاح ليه؟ لأن إحنا بالنسبة له مش متشددين بس ده إحنا بالنسبة له يعني عايزين ضرب النار لأن إحنا عقدنا الدنيا وعقدنا الحياة طيب الذي نقوله نحن وإنما نصدر عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونعرف ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم مما لم يقله وهو زور عليه ومفترى فاحنا بنقول اهو ده قران قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني انا عايز حد مش فاهم الايه دي ده هذا كلام عربي مبين واضح كالشمس قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يبقى المحبه تساوي ايه تساوي الاتباع والمتبع يبقى ايه يبقى محب الذي يترك الاتباع يبقى ايه ليس بمحب وان اقسم بالايمان الغلاظ انه محب هي دي الفكر دي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها بمنتهى البساطه طيب نحن في مجتمع تسوده كثير من الاعراف المخالفه لدين الله عز وجل السبب في كده اشياء كثيره جدا من اهمها سكوت اهل العلم عن البيان ومداهنه العوام ومش عايز يدخل مع العوام في مصادمات انا ما بقولكش شيل عصايه و... ولا شيل سيف ولا شيل مسدس انت ليس لك الا هذا اللسان فانطق بحق ما عليك اللي يهتدي يهتدي واللي يروح في داهيه يروح في داهيه هتعمل ايه الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر وطبعا الكلام ده كان في المرحلة المكية لكن بعد ما صار له دولة بقى له حق إيه؟ حق إقامة الحدود والتعزير إلى آخره، لكن أنا أتكلم في ناس ليس لهم هذا الحق. ملوش حق إنه يمسك واحد يجلده، واحد يضربه، واحد يقيم عليه حد، ما يدخلش في خناقة مع حد، لا. كلامنا في رجل لا يملك غير لسانه. يبقى كل الآيات المكية اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي في حق هؤلاء فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر وما على الرسول الا البلاء لكن انا ابلغ انما كونه يهتدي ما يهتدي مش شغلتي ليس علي هداه لكن اقول قولا صحيحا النهارده مثلا هل النهارده لما نحب ندفن ميت نعزف الموسيقى العسكريه؟ الكلام ده من شعائر الاسلام عندنا؟ ايه الموضوع؟ هذا ضد ما انزل الله على رسوله وضد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتلئ احد عنده الف باء علم في المساله دي أنا. طب دي حصلت ازاي؟ فاحنا بنقول الاعراف التي سادت ديار المسلمين وانتقلت جت لنا من عند الكفره وجت في ديارنا ايه السبب في انتشارها؟ اشياء كثيره من اهمها واخطرها مداهنه اهل العلم للعوام. فرض اهل العلم قد اخذ الله عليهم الميثاق وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي هريرة من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وفي حديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن العالم الذي يفعل بخلاف ما يقول ويقول بخلاف ما يفعل يجاء بهذا الرجل فتندلق اقتابه من دبره مصارينه تنزل ويدور حولها كما يدور الحمار في الراحه الكلام ده مش مش كده على الارض ولا تحت الشمس ده في جهنم يعني فيلتف حوله اهل النار ما لك يا فلان الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه فكتمان العلم هذا جريمة التزوير بقى تزوير العلم جريمة لا تقل عن الكتمان الكلام في دين الله عز وجل بجهل لا يعذر المتكلم مهما قال أنا اهتدى على إيدي ناس كتير أنا ياما ناس كانوا كذا وبقوا كذا هذا ليس بعذر هذا ليس بعذر لا يحل أن يتكلم في دين الله إلا من هو عالم بما يقول أنا مش هقول بقى عالم بالدين كله لا العلم بيتجزأ والاجتهاد يتجزأ يمكن أن يكون المرء مجتهدا في مسألة ومقلدا في مسألة أخرى خلاص لكن المسألة التي يتكلم فيها ينبغي أن يكون عالما بها زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل ما تأمر بالمعروف تكون عارف المسألة اللي أنت بتتكلم فيها صح مذاكرها واحد قال لك طب تنكر دي قول له مش مذاكر انا اعرف دي بس خلاص يبقى انا انكرت مساله وتركت اخرى اللي مش عالم بيها اذا العلم يتجزا كما ان الاجتهاد يتجزا المهم لا يتكلم المرء في دين الله عز وجل الا وهو عالم بالمساله التي يتكلم فيها اسهل حاجه في الدنيا ان يبقى عندك لسان ومن شده الكلام ممكن تبكي وانا اعرف ناس كانوا يقولوا لي يعني لما كنا نسمع الموسيقى نبكي نبكي من تاثير الموسيقى علينا اذا مساله ان النفس تكون شفافه دي مساله يمكن ان تكون محموده ويمكن ان تكون مذمومه العلم مر وصعب وانت عشان تحرر مساله فرعيه ولا تدرس اصول هتطلع عينك وهتسف التراب والمساله مش سهله ولا بسيطه عشان كده تنكب هؤلاء طلب العلم ولا يعرف لواحد منهم انه جلس عند عالم وتعلم ابدا انما هو رجل جاي من افناء الناس من عرض الطريق رق قلبه الاسلام اهتدى على يد احد الدعاه بيعرف يوصل الكلام قعد على كرسي واتكلم خلاص كده بقى داعي ونفس الكلام موجود عند بعض الفنانات يعني انا لما كنت بروح القاهره زمان فحضرت مجلس حضر فيه واحد من الفنانين المعتزلين فقالوا لي ده زوجته جوه بتدي درس للاخوات قلت له بتدي درس ايه يعني قال درس علم قال قلت يعني مثلا هي الشهره لازم نفضل فيها على طول واحنا بنلبس القصير ونمثل والكلام ده لازم نبقى تحت الاضواء اول ما خلاص الناحيه الثانيه برضه لازم ابقى نجم ازاي الكلام دي نوع من الافات الموجوده وطبعا الناس النساء والكلام ده نفسهم يقعدوا مع الفنانه دي قصة مش قصة بقى علم ولا هتقول علم ولا كلام لا بس نقعد مع بعض ونبقى ايه كده مع بعض ونعرف تاريخها بقى واعزمها وادعو بقى كل نساء الحي تعالوا احسن فلانة عندي النهارده هتدي درس والكلام هي المسألة لا تعدو أن تكون هكذا لا ده إنسان كان طالع من مستنقع لسه أول امبارح ده لسه بينظف نفسه يقعد إزاي مكان أهل العلم لا العلم ده العلم صعب صعب ويذل صاحبه فعلا عشان كده تجد من تعلم حقا دايما خيره مكسور ليه دايما مدين بجهله كل ما يقرا يلاقي نفسه جاهل كل ما يقرا يلاقي نفسه جاهل فاحنا دي مساله يا اخواننا لابد من تعظيم قدر العلم مره اخرى وطبعا لان مفيش حد عارف قدر العلم ابدا الدنيا زي ما انتم شايفين كده يطلع الانصاص يقعدوا على المنابر ويقعدوا على البتاع ويتكلموا وطالما ما فيش حمى للدين النهارده جمعيه الرفق بالحيوان لها من ينتصر لها انا قرات زمان في الجرايد لما كنت طالب في الجامعه ان في واحد شاف واحد عربيه كارو كده وحمار ومحمل العربيه جامد ونازل ضرب في الحمار فمسك ما رضاش يسيبه لحد ما قدمه للمحاكمه ليه لان ده راجل شغال في جمعيه الرفق بالحيوان وشايف ان ده حمل على الحمار اكتر من اللازم لا العلم ده بده طلب ويدسو بركبتيه عند العلماء ويصبر على جفاء استاذه اذا كان جافيا ويكون مؤدبا ولا يتقدم بين يدي شيخه باجابه عن مساله الا اذا كان ماذونا له العلم ده عباره عن اداب واحكام ممكن يمشي عالم عشان يوصل لعالم اخر ممكن يمشي بالصحراء ممكن ياكل وحش ممكن يقابله قطاع طرق خيثمة بن سليمان الأطرابلسي عالم الشام ومحدثها بيقول انه ركب مرة سفينة مع رايح عشان يروح ليوسف بن بحر احد العلماء المحدثين عايز ياخد عليه العلم فبقول قام طلع لنا جماعة من ايه من السفينة دول قاعدين في توات فمسكوهم كتفوهم وهات يا ضرب فالراجل المعلم الكبير قال لواحد اكتب اسمائهم فبقول جت دور عليا قال له اسمك ايه؟ قال له خيثمة قال له اكتب حمار ابن حمار ده خيثمة ده عالم أهل الشام بقول فضربوني حتى سكرت أغمى عليه يعني وبعدين من الغم وهو نايم فشاف ايه اتنين من الحور العين فواحدة بتقول له ايه ايش فعلت وانت ايه اللي عملته يعني قابلوك وضربوك علقة هو انت فاكر الجنة هتدخلها كده يعني بعلقة يعني فردت عليها الأخرى فقالت له إيش فعل ده طالع من بلده وراكب ومذلول ورايح يطلب علم والكلام ده فقالت له الثانية هذه اصبر قال فثم رأيت رجلا فقال لي اقرأ من أول براءة قال فقرأت حتى قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ثم انتبهت فكتبت ذلك اليوم وعلى رأس أربعة أشهر أخرجوا عنه يبقى لما خيثمة بن سلمان الأطرابلسي العالم ده لما خرجوا كحبسوه دي سياحة ولا لا؟ سياحة أهو دي سياحة زي ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول في كلامه الجميل إن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن أخرجوني من بلدي فسياحة فهو فسيح في الارض اربعه اشهر فده ده كان ممكن يفقد حياته طب هل خيثمه بن سليمان اطرابلس العالم الجليل ده كف عن الرحله في طلب العلم لا تاب لا ما تاب انما ظل هكذا حتى مات وفي واحد تاني له حكايه عجيبه جدا بس دي ببركه محبه ابيه لاهل العلم وصيانته لهم لان هو كان لسه صغير في السن اسمه عمر بن عبد الكريم الدهستاني بلد اسمها دهستان يعني فكان في عالم اسمه أحمد ابن محمد أبو مسعود الرازي أحد العلماء المحدثين دخل محل بيبيع لحمة راس فعايز ياكل فطبعا باين عليه يعني سيما أهل العلم فقال له شوي لي راس وجهزها لي يعني وسحب كرسي وقعد في المحل فالراجل صاحب المحل عبد الكريم قال إني أراك رجلا من أهل العلم وإنه قبيح بمثلك أن يجلس ها هنا فاجلس في المسجد حتى أهيئ لك الرأس شوف يصون أهل العلم لا في مدرسة المشاغبين يجيبوه عمة وكاكولا وبيرقص ها أحسن واحد بيرقص ولا يتريقوا عليه ولا يجيبوه في الافلام كمأذون لابس العمه والكاكوله اللي هي زي العلماء العمه والكاكوله يعني انت نفسك لحد النهارده وانا بعتقد وهذا الاحساس هذا الاحساس عندي حتى الان برغم ان انا ممكن اكون عارف ان اللي تحت العلم ده ما يستاهلش يلبسها اكون عارف شخصيته ومع ذلك العلمه دي بحس لا شيء من الهيبه بحس ان انا بحترمها يعني فما بالك بالعوام مرمطوه في الارض لا الراجل ده هو قال له يعني مش لائق بيعني هذا المنظر كده انك انت تقعد جنب واحد عمال يشرح في راسه وبتاع ادخل في المسجد انا هيال قال له وبعدين بعد قليل اتاني بالراس مع خبز صافي خبز الصافي اللي هو ايه؟ اللي هو خبز القمح يعني ها وخل وبقل واحسن الي فانا ما عنديش حاجه احسن بها الى هذا الرجل فلقى في المحل ولد صغير كده قال له ده يبقى مين؟ قال له هذا ولدي عمر قال له جزاء ما اكرمتني ادفع الي هذا الولد وانا ساعلمه طبعا ابو مسعود الرازي طبعا في دهستان عالم كبير والكل طبعا عشان خاطره لو مش عايز يحدث يحدث لو مش عايز يدرس يدرس والكلام ده اخذ هذا الولد واسمعه الحديث على كل علماء دهستان لحد ما شب هذا الولد محبا للعلم ورحل هو بنفسه انا لا اعلم في الاسلام عالما له عدد شيوخ اكثر من عمر بن عبد الكريم الا ان يكون مثله تعرف عدد شيوخه كم 3600 شيخ 3600 شيخ لو لقط من كل شيخ جملة لصار عالما عدد شيوخه ثلاثة آلاف وستمائة إلا أن يكون بقى حاجة مثلا زي أبو طاهر السلفي فخر الإسكندرية أو مثلا ابن عساكر صاحب التاريخ المشهور يعني الطبراني مثلا يعني ده يعني بنقول عليه بقى عند شيوخ قد كده عدة شيوخ الطبراني في المعجم الصغير ألف ومائة وكسر والطبراني ده عمر وكان واسع الرحلة وعنده أحاديث بالألوف المؤلفة ده 3600 شيخ اللي خلاه كده إيه غدو واخد بالك لكن نية الأب كان ينوي إكرام أهل العلم وإكرام أهل الدين وألا تمتهن مروءتهم فكافأه الله عز وجل بإن الولد ده يطلع يتعلم حتى يكون من أكثر علماء الإسلام شيوخا وحديثا كانوا يقولون عنه كان كتابا جوالا كان كتابا جوالا زي الكشكول تفتحه تلاقي فيه كل انواع المعارف فالعلم يذل صاحبه ويؤدبه فمش اي واحد عرف يمسك قلم وعرف يكتب كلمتين بقى مؤلف ولا كل واحد عرف يتكلم كلمتين وقعد كده قدام ميكروفون ولا بتاع صار عالما لا فهذا من المحن التي نعاني نحن منها الان يبقى محبه الاختيار لا يشترط فيها ان تحب انا عايز اصحح المعلومه دي لأن واحد اتاخد واتجلد واتضرب إيه المزاج اللي فيها يعني بس سموها المحبة لشرفها وشرف الغاية التي يصل إليها الإنسان سموها محبة عشان كده وإلا فهي كلها مشاق وأخذوها برضو من حديث عمر بن الخطاب لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك الحافظ بن حجر وهو يشرح في الحديث ده قال معناه أن تؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه تلف نفسك هذه اسمها المحبة طب فين الحب اللي فيها الحب الذي فيها اسمه حب المآل ها لما تصل إلى المنزل هتعرف هتعرف أنه لولا محبتك لهذا المنزل ما وصلت فلا يشترط في محبة الاختيار بقى أنك تكون بتحب نفسك تعمل حاجة يعني ونفسك لطمعات لا أنا كما قلت لك انها سباحه ضد التيار فاحنا عايزين نقول يا اخوانا في مفترق الطرق واحنا متعرضين لتبديل الدين مذهب الانسان الجديد اللي هو دلوقتي بيعملوه ان ما فيش دين ما بقاش في دين لا في يهوديه ولا في نصرانيه ولا في اسلام والقائمون بهذا الكلام الروتاري والليونز ونوادي الماسونيه العالميه اللي هم عايزين يضيعوا الدين كله والشرائع كلها ففي مساله مسخ جايه إن ما كانش بقى طلبة العلم يجتهد ويتعبوا ويقوموا ويتعلموا يبقى نسأل الله عز وجل العافية نسأل ده عدم القيام بأمر الله عز وجل في خسف وفيه مسخ كما ورد في الأحاديث الصحيحة فاحنا عايزين بقى طلبة العلم يجتهد ويجد الكلام ده أنا كتير بكرره وسأكرره ما دمت حيا ليه؟ لأن طلبة العلم بيناموا فعايزين شحذ هما وفي طلبة ناس تانيين لم يسمعوا هذا الكلام من قبل فيتسنى لهم أن يسمعوه وأنا من تجربتي في الوعظ ما عدت أمل من تكرار الكلام كنت الأول أمل في بداية حياتي الوعظية أو الدعوية كنت أشوف كده إن العالم ينبغي ألا يكرر نفسه وإن المفروض كل مرة يقول جديد جديد في جديد وكنت اخد على الشيخ عبد الحميد كشكي زمان رحمه الله عليه انه دايما يكرر نفسه والشعر اللي يقوله يقوله والحكايات اللي يقولها يقولها والكلام ده وكان هذا من وجهه نظري كان عيبا لحد ما جربت وعرفت ان الجماهير تتغير وتحتاج الى الكلام الذي قلته في الجمعه الماضيه واني في بعض الجماهير اللي كانوا في الجمعه الماضيه كانوا نايمين وكانت قلوبهم مغلقة عن المعاني فلما كررت الكلام في الجمعة اللي بعديها وكان مستيقظا جاء يشد على يديك بالكلام الجميل اللي انت قلت مع انه كان قاعد قدامك وانت حاطط شكله وقلت الكلام ده الجمعة اللي فاتت متى ينفتح القلب ما أحد يدري متى يغلق ما أحد يدري عشان كده تعلمت ان الإنسان المعاني الجليلة يكررها ولا مانع ان هو يضيف اليها بعض الاشياء الجديده ولا مانع انه اللي يقدم اللي اخره واخر اللي قدمه دي بتبقى مساله ده ايه بتبقى مساله فن العرض والكلام ده فاحنا بنقول لاخواننا طلبه العلم ودي اخر جمعه في رمضان يعني يمكن بكره العيد او بعد بكره على اقصى تقدير ويمكن هذا يعني الجمع في ناس مو جايين من بلاد ربما ايه يعني لا يتسنى لهم ان ياتوا انا هذه يعني كلمه أرجو أن تكون باقية في أعقابكم باقية فيكم وفي أعقابكم العلم العلم هو طوق النجاة والشريعة بتاعتنا والدين بتاعنا متعرض لمسألة مسخ كامل والذي يمسخه ويغيره ويبدله أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستقبلون قبلتنا إخواننا اللي هم يعني في المحاضرات بيبعتوا لي كتب أنا والله ما خطر على بالي قط وانا اطالع الكتب دي ان ممكن مسلم يكتب هذه الكتب مسلم يدين بالاسلام ما خطر ببالي ان ممكن انسان يكتب هذه الكتب تصور مثلا هذا الانسان اللي احنا نتكلم عنه يقول ان اليهود والنصارى وكل من دان بدين ان شاء الله يكون بيعبد حجر اللي هو بيسميهم الصابئين عشان وردوا في القران يقول انهم في الجنه طب ما انا عايز اعرف مين اللي في النار آه. كل من يدين بدين اي دين قال لك ما هو اليهودي اللي هو نزلت عليه التوراه والنصارى نزل عليهم الانجيل المسلمين اللي نزل عليهم القران طب والصابئ الصابئ اللي ما نزلش عليه حاجه خلاص يبقى اللي نزل عليهم واللي ما نزلش عليهم في الجنة مين اللي هيدخل النار مفيش حد تصور ولا الطفل الصغير اللي أرى قل يا أيها الكافرون في أول محفوظ يقرأ قل يا أيها الكافرون يعرف إن في كافر يعرف إن في كفرة يطالع سورة البقرة إن الذين كفروا يعرف إن في كفر أنا عايز أعرف بقى مين الكفرة وبعدين الإشكال إن هذا المذهب يعتبر جامعة كاملة مش إن هو بيورد لنا هو حضانة وإحنا ابتدائي ولا إحنا ثانوي ها فيقوم يورد لنا يقول لك يا خلاص دول الناس مش عارفين أي حاجة عن البطيخ أنا هخليهم بقى يقشروه بتاعه وبعدين أبعتهم لك لا ما بيبعتش ده هي جامعة متكاملة جامعة متكاملة بيدخل ابتدائي ليوصل لحد الجامعة يتخرج من نفس الجامعة دي وفي ناس كتير عايزة كده في ناس نفسها انك تدي لها شهاده انه انسان ملتزم بس ما يسيبش حاجه من حياته يسبح ضد تيار المجتمع لا انا مش مستعد للمساله دي اديني بس ان انا انسان ملتزم وكويس على وضع الحال هو ده بيعمل كده بقى خلاص وفي طبعا انا عندي حكايات ما استحل يعني ان اذكرها بالنسبه للشباب اللي هم كانوا وجم عندنا في العزيز بالله وبداوا يلتزموا ويسمعوا طبعا كانوا بييجوا يستفتوا مش يقصدوا يفشوا اسرار ولا ولا مثلا مواقف ولا الكلام ده يجي يستفتوا فكان الانسان يقلب كفيه عجبا انا شايف الحقيقه ان هذا المنهج كالخمر كالخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ده وجهة نظري وأنا طبعا لا أنا بنافس الأخ عمرو خالد على حاجة ولا بينه وبينه دنيا ولا أنا حريص على ولا أنا لم جمهور ولا الكلام ده إحنا بنقول الكلمة بتاعتنا وأجرنا على الله أنا مطلوب مني كثير جدا من سنوات طويلة أن أنا أطلع في الفضائيات وأتكلم والكلام ده وأنا عندي قناعة كاملة إن هنا أفضل حاجة إن أنا أواجه هذه الجماهير أفضل حاجة جماهيري قلة ماشي الحال لا عايزين نلم ناس ولا عايزين نكتر ولا أقول أنا بقى عندي 15000 ولا 20000 ولا 30000 ولا الكلام ده خالص مش وارد على الذهن بتاتا فإحنا مفيش يعني بيننا وبين الأخ عمرو خالد أي منافسات على أي حاجة لكن أنا شايف طبعا إن هذا المنهج منهج بيطول علينا احنا كدعاة للسنة بيطول علينا السكة جدا ونسأل الله عز وجل أن يهدي يعني إخواننا إلى الخير فأنا برضو أخونا اللي هو كاتب الكلام ده فكاتبه برضو إيه كاتبه يبدو بحرارة يعني ها كاتبه بحرارة فأرجو أن أنا أكون طفيت الإيه طفيت اللي عنده يعني الواحد نفسه الحقيقة يقعد كده قعدة مصطبة يعني ما يبقاش فيها ايه ما يبقاش فيها الرسميات و... وعلشان الواحد يحكي اللي في جعبته لان الحقيقه المشوار الدعوي هذا مشوار طويل وكله تجارب كله تجارب ما نقصدش نتكلم في حد ولا بتاع لكن هذه التجارب هي الصوره العمليه الوجه الاخر لحقيقه تطبيق العلم لحقيقه تطبيق العلم فلعل يعني لو قعدنا قعده كده قعده مصطبه كده يعني واخدين راحتنا ارجو ان برضه ايه اذا كشفنا شيئا من هذه الاشياء الا يغضب احدنا الحمد لله انا ارجو ان اكون سليم الصدر بالنسبه لاخواني يعني ما عنديش مشاكل معهم
في بعض الاسئله لكن انا سابدا بسؤال يقول صاحبه انا ساسال سؤالا واعرف الرد ولكن هو برضه ايه يعني غلبه ما يجد رغم انه عارف الرد بتاعي لكن غلبه ما يجد فأيضا سأل هذا السؤال وهذا السؤال أنا سئلته أكثر من مرة وأجبت عنه أيضا أكثر من مرة لكني سأجيبه برغم أنه يعلم الرد يقول يعني أنك شنعت على الدكتور يوسف القرضاوي فيقول هل هذا التشنيع جائز فنقول لكاتب هذا السؤال هناك فرق بين النصيحة والتعيير التعيير المنهي عنه شيء والنصيحة هي شيء آخر أنا لا أعرف الدكتور يوسف قرضاوي شخصيا ولم ألتقي به في حياتي ولا مرة بل لم أره إلا من خلال الصور التي تنشر له في الجرائد والمجلات والكلام الذي صدر مني في حق الدكتور يوسف قرضاوي كان كلاما متعلقا بأخطاء هو أخطأ فيها فأنا رددت عليه خطأه لأن هذا واجبي هذا واجبي وانا اعلم الناس اذا رايت رجلا ذائع الصيت مسموع الكلمه اخطا في خطا فمثل هذا لا ينبغي ان نسكت عن خطئه لعظم البلاء المترتب على فتواه لان يعني رجل مسموع الكلمه كما قلنا وله عند الجماهير مكان وانا لما قلت هذا يعلم الله تبارك وتعالى من قلبي انني ما قصدت ان اشنع عليه لمجرد التشنيع بل قصدت ان اكف الناس عنه وهذا مطلب شرعي لا شيء فيه ولو تدبرتم كلام مسلم في البخاري او كلام النسائي في معاويه بن ابي سفيان لعلمتم ان مثل هذا يقع من اهل العلم بقصد المصلحه المحضه لجماهير المسلمين الامام مسلم في مقدمه الصحيح شنع على البخاري بعباره قويه حتى نسب البخاري الى سوء الرويه وفساد الطويه وانه لو التزمنا كلامه لهدمنا السنه وحاش البخاري رحمه الله ان يكون ممن يهدم السنه وهو الذي اعلى صرحها رحمه الله عليه ولكن الامام مسلم لما راى من وجهه نظره ان اقتفاء اثر البخاري في الشرط الذي وضعه يكون من شأنه تضعيف مئات بل ألوف الأحاديث الصحيحة فرأى أن مصلحة حفظ السنة مقدمة على عرض البخاري ومقدمة على مكانة البخاري فقال مثل هذا الكلام وشنع بهذه العبارة القوية حتى يكف العوام عن تقليد البخاري فيما لا يجوز لهم أن يقلدوه فيه من وجهة نظر الإمام مسلم رحمه الله وكذلك ما وقع في كلام الشافعي تجاه مالك ويعني قبل أن يعني أتجاوز مسألة البخاري ومسلم أقول إن الإمام مسلما رحمه الله كان عظيم التبجيل للبخاري وقصته مع البخاري في تقبيل قدمه صحيحة وإن كان الحافظ زين الدين العراقي طعن فيها بتفرد راو من رواة هذه القصة ولكن أتى الحافظ ابن حجر بمتابع أو أكثر لهذا المتكلم فيه والمهم أثبت أن القصة صحيحة وتقول القصة أو الحكاية أن مسلما سأل البخاري برغم طبعا الإمام مسلم لزم البخاري خمس سنين لزمه خمس سنوات فسأله عن حديث كفارة المجلس أنه إذا انتهى المجلس فنقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فذكره من حديث أبي هريرة فقال البخاري رحمه الله إن في هذا الحديث علة قل من يفطن إليها فتغير وجه مسلم وارتعد وقال لا إله إلا الله ما هي هذه لأن الإسناد ظاهره الجودة الإسناد ظاهره الجودة لكن أهل الطب في الحديث يعلمون أن هذه الجودة كرجل يعني صاحب شحم مريض لا يغرنك ظاهره كما تقول العرب استسمن ذا ورم لقى واحد منفخ كده قال شوف الملصلص ده وهو ما يعرفش ان الورم ده تحتيه ايه تحته امراض زي اتنين جزارين شافوا واحد برضه كده فقال لك ابن حلال مشاف ها فاستسمن ذا ورم اهل الطب في الحديث يبصوا للاسناد ظاهره الصحه يقول لك لا ده بينطوي على علم فالإمام مسلم ظاهر الإسناد الجودة فلما البخاري قال له لا ده في علة قلما يعرفها أحد أهي علة خفية فحينئذ قال لا إله إلا الله ما هي قعد الإمام البخاري بقى يسرد له أسانيد كان زمان بقى هو ده إيه الشفرة بتاع زمان يسرد له أسانيد 10 15 إسناد ورا بعض بس يرصهم ورا بعض بطريقة معينة والإمام البخاري اللي عايز يتعلم الطريقة دي يقرأ بقى في كتاب التاريخ الكبير ويعني يسلم قلبه وفكره بالكامل للبخاري وهو يقرا لما تلاقي البخاري مثلا في ترجمة راوي من الرواة يجيب لك شوية أسانيد ورا بعض كده كتير اعرف البخاري عايز يقول حاجة بترتيب الأسانيد بهذه الطريقة لو اتلخبطت تضيع العلم فهو سرد على الإمام مسلم ثلاث أربع خمس أسانيد فقال له الإمام مسلم بعد ما سمع هذه الأسانيد لأنه فهم طبعا على طول قال دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله أشهد لا يبغضك إلا حاسد إيه مثل البخاري يعني في مكانته وفي حفظه وفي فهمه فإنه لا يبارى وصدق ابن صاعد صدق أبو محمد يحيى بن محمد صاعد أحد الأئمة النقاد كان إذا ذكر البخاري قال ذاك الكبش النطاح كبش النطاح يعني يخبط أي واحد في دماغه لازم يفلق راسه إذا دخل فيه نطاح يكسب على طول وكيف لا والبخاري كان شابا صغيرا وقد اختصم شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير مع رجل آخر في مسألة من مسائل الإيمان فلما رأي البخاري وكان شابا صغيرا كان صبيا لم يكن في وجهه لحية آنذاك قال الحميدي لصاحبه جاء من يفصل بيننا شوف ده الحميدي ده الشيخ الكبير كان شيخ مكة كلها والبخاري لسه ليس في وجهه شعر واختصم رجل آخر مثله قال جاء من يفصل بيننا قال البخاري فقضيت للحميدي على صاحبه ولو مات صاحبه على هذا الاعتقاد ما نفعه علمه يبدو انها كانت مسألة من مسائل الإيمان لكن لم يكشف عنها البخاري رحمه الله ومع هذه المكانة والمسلم يقول أبوس رجلك وقول أبي أحمد الحاج قول دار قطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء شوف يعني فضل البخاري عليه ومع ذلك لا يرى غضاضة في أنه يشنع على البخاري هذا التشنيع الكبير لمصلحة السنة النبوية من وجهة نظر الإمام مسلم سواء وافقته أم خالفته لكن كان هذا هو قصد مسلم في النهاية وكذلك لما رجع الشافعي رحمه الله من العراق رحلته وبعدين جاء استوطن مصر فكان سبق الشافعي إلى مصر محمد ابن عبد الله بن حكم وكان من أقران الشافعي ومن الآخذين عن مالك رحمه الله وجاء محمد بن عبد الله بن الحكم وأشهب بن عبد العزيز وجماعة من المالكية جاءوا فنشروا مذهب مالك في مصر فلما رجع الشافعي من العراق واستوصن مصر خاف المالكية آنذاك أن يستعلي عليهم الشافعي فيمحو مذهب مالك وينشر مذهب نفسه فرعاية لهم أول ما جاء من مصر وأحس بهذا الإحساس لزم بيته ودخل داره وأغلق الباب عليه حتى جاءه الراغبون في علمه فتكلموا معه فقال يعني أخشى أن يعني يتصور هؤلاء أنني جئت حتى آخذ منهم يعني المكان وكده المهم لا زالوا به حتى خرج الشافعي من داره وفعلا نشر مذهبه وعلى أكتاف المالكية جميعا حتى كان أشهب بن عبد العزيز يدعو على الشافعي بالموت كان يقول اللهم أمت الشافعية لا يذهب مذهب مالك يعني إيه يعني عايز يموت الشافعي حتى لا ينتشر مذهب مالك فالشافعي له يعني أبيات فيها كان أشهب بن عبد العزيز يدعو عليه في سجوده يعني يخص السجود بالدعاء على الشافعي رحمه الله فقال الشافعي يعني أبياتا تمنى رجال ان اموت وان امت فتلك طريق لست فيها باوحدي تلك طريق لست فيها باوحدي المهم البيت الثاني يقول يعني آه فان مت فمداي علي بمخلدي كده المهم هو في ثلاث اربع خمس ابيات الشافعي لما بلغه كلام اشهب قال هذا فكان بطبيعه الحال اي امام مجتهد تعلم على امام مجتهد لا يتصور باي حال من الاحوال ان يوافق شيخه في كل ما يقول هذه الخصيصه ليست الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ان هو انت تسمع وما تخالفش ولا تاتي بقول يخالف قوله هي دي بس للنبي عليه الصلاه والسلام انما اي واحد بعد كده يخالف فابو بكر الصديق خولف وعمر خولف ولكن النزاع مع ابي بكر اقل من النزاع مع عمر والنزاع مع عثمان اكثر من النزاع مع عمر بن الخطاب والنزاع مع علي بن ابي طالب اكثر من النزاع مع عثمان بن عفان وهكذا دواليك فلا يتصور انني تعلمت على شيخ من الشيوخ ان اوافقه في كل ما يقول فكان الامام الشافعي كان يرى بعض اخطاء لمالك رحمه الله فكان ينبه على اخطاء مالك حتى نسبوه الى العقوق ونسبوه الى مخالفه شيخه هذا مع قول الشافعي في مالك مالك النجم كان يقول في مالك مالك النجم وكان يقول لولا مالك وسفيان ابن عيينه لذهب العلم بالحجاز وكان يقول عن موطأ مالك أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب مالك مع هذا التبجيل لا يمنعه ذلك من أنه هو قد يقول بعض عبارات مستشنعة في حق مالك ليكف أولئك المقلدين لمالك الذابين عنه فيما أخطأ فيه حتى يعني يصون دين الله تبارك وتعالى من الخطأ وكذلك ما حدث للإمام النسائي رحمه الله لما اتهموه بالتشيع لمجرد كلمة قالها لما دخل دمشق وقرأ على الدمشقيين خصائص علي بن أبي طالب ولعلم الجلوس كان الذين يناصبون علي بن أبي طالب العداء كانوا يسكنون في دمشق الشام كانت كلها نواصب يعني مع معاوية بن أبي سفيان ومع عثمان رضي الله عنه يفضلونه على علي بن أبي طالب فالإمام النسائي دخل العرين بتاع النواصب وقرأ عليهم فضائل علي بن أبي طالب ولم يكن إذ ذاك صنف شيئا في فضائل أبي بكر وعمر فقال لك يبقى طالما انه بدا التصنيف في فضائل علي بن ابي طالب ولم يصنف فضائل ابي بكر وعمر وهذا التشيع بعينه بل هذا هو الرافض الذي يقدم عليا على الشيخين رافضي ف اتهموه بالتشيع والنسائي ليس متشيعا لا تشيع قليل ولا كثير كما يقول ابن عبد البر أو يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن النسائي كان فيه بعض تشيع لا لم يكن النسائي متشيعا بل كان إماما سنيا خالصا طب لماذا صنف في فضائل علي بن أبي طالب قبل أن يصنف في فضائل الشيخين سئل هو عن ذلك فقال دخلت دمشق والمخالف بها كثير فصنفت خصائص علي رجاء أن يهديهم الله تعالى رجاء أن يهديهم الله تعالى ولما سئل عن قوم يتكلمون في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال إنما الإسلام دار والصحابة الباب فمن نقر على الباب أراد الدخول ومن أراد الصحابة أراد الإسلام وده عقيدة سائر علماء الحديث وسائر علماء السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن لما تكلمنا ليس على الدكتور السقرضاوي أنا تكلمت عن الشيخ الألباني أكثر مما تكلمت عن الدكتور السقرضاوي وعرضت فتاوى للشيخ الألباني في حياة الشيخ رحمه الله أكثر مما تكلمت عن الدكتور يوسف القرضاوي فلما لا أنسب إلى التشنيع على الألباني أيضا ويقال أنت بهذا تشن على الألباني لا والشيخ الألباني بلغه ذلك عني وقرأ بعض هذا في كتبي ومع لقاءاتي القليلة مع الشيخ رحمه الله فإنه ما تغير من ناحيتي ولا عاتبني مرة ولا لامني بشيء مطلقا بل أنا وقفت يعني له في سلسلة الأحاديث الصحيحة على كلام عني بخصوص كتاب غوث المكدود في بشرح منطقة ابن الجارود فيعني وصفني بوصف لا أستحقه لما وصفني بالصديق لما وصفني بالصديق لما هديت له الجزء الأول بخط يدي مع صهره الأخ نظام سكجها وهو زوج ابنته حتى ينظر فيه ويبدي الرأي إن كنت يعني أتم الكتاب أو لا أتم فالمهم أن الشيخ رحمة الله عليه يعني استفاد من هذا الكتاب فائدة ويعني لفت الأنظار إلى شخصي الضعيف ورفع من خسيستي لما ذكر الحامل له على أن يخرج هذا الحديث قال يعني واعلم أن الحامل لي على تخريج هذا الحديث أمور الأمر الأول ثم ذكره الأمر الثاني قال إنه لم يقع في الصحيحين هذا اللفظ ونبه على ذلك صديقنا الفاضل أبو إسحاق الحويني في كتاب القيم غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود وقد أهدى إلي الجزء الأول منه جزاه الله خيرا أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وهذا الكلام متأخر يعني هذا الكلام متأخر بل في الجزء الثاني الطبعة الجديدة في الملاحق ملاحق الكتاب في الأخيرة أيضا يعني ذكر شخصي الضعيف أيضا بشيء من الثناء كل هذا بعد كلامي عن بعض فتاوى الشيخ الألباني لا سيما في السعودية لما كنت في السعودية أتكلم وصلوه فورا إلى الشيخ تكلمت أنا عن الذهب المحلق وتكلمت عن مسألة إيجاب الأخذ من اللحية وتكلمت عن الاعتكاف في المساجد الثلاثة بعض مفاريد للشيخ الألباني رحمة الله عليه ورضوانه ولم أرى ما رأى الشيخ رحمة الله عليه الرأي فيه فهل يقال أنني أشغب على الشيخ الألباني أو أنني أحط من قدر الشيخ الألباني لا والله إحنا إذا كان يعني فينا من خير فإنما هو من الشيخ رحمه الله وله الفضل الأول بعد فضل الله تبارك وتعالى في أنه بصرنا بالسنة وفي أنه جعلنا مستقلين في النظر وفي الرأي ولا نخرج عن أقوال العلماء جملة بل نختار منها ما وافق الدليل فنقول لي يعني صاحبنا الذي أرسل هذه الورقة نحن لا نشغب التشغيب المحض الذي يظنه على أي رجل من يعني المسلمين ولكننا نقول للخطأ خطأ وأنا أقول ولا زلت أقول وكل يوم أزداد قناعة بما أقول إن الدكتور القرضاوي ليس كالعهد به أصابه تساهل شديد حتى أن المرأة إذا أراد أن يأخذ منه الفتوى فليكن على حذر بل على كثير من الحذر بل على كثير من الحذر ومن أطم ما خرج علينا في الفترة الأخيرة أنه قال لا يجوز للمرأة الكافرة التي صارت مسلمة أن تنخلع من زوجها وهذا من أطم ما وقفت عليه وهذا يخالف كلام أهل العلم إنه لا يجوز لامرأة مسلمة أن تظل تحت رجل كافر فيقول من قال أنني قلت بهذا ووصف القائلين بهذا إلى الغباء وإلى قصر النظر وعلل قوله أو علل فتواه بقول إن المرأة التي أسلمت ينبغي أن تظل مع زوجها حتى تقنعه بالإسلام وأنا لا أعلم يعني أحد من أهل العلم نظر في مسألة سد الذرائع بل نظر في مسألة الإيمان والكفر يمكن أن يؤول به الحل هذه الفتوى لكن يعني الرجل يعني ضعيف تجاه الغرب والذي يذهب ويسمع محاضراتي في أمريكا يرى عجبا من العجب وهناك بعض أشياء لو قلتها لقيل لي أنت تشنع حقا يعني ليس فيها فائدة إلا التشنيع فعلا مع أنها وقعت هناك في المؤتمر سنة 93 لما كنت أنا هناك في بعض المؤتمرات في أمريكا وحضر مؤتمر هناك قال كلاما ما يقوله أبدا رجل عاقل فضلا عن رجل ملتزم وطبعا قاله على سبيل المزاح ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له فكل إنسان أنا أتناوله وأنا والحمد لله من أقل الناس خوضا في أعراض الناس لا سيما أهل العلم أو طلبة العلم المشتغلين بالعلم فإننا نلتمس لهم كثيرا لكن كما قلت قبل ذلك إذا كان ذائع الصيت وكان له مكانة عند المسلمين وأفتى فتوى أراها خطأ من وجهة نظري ويعني فهمي فإنني أنبه عليها بلا ألفاظ قوية وبلا تشغيب على عرضه وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
واخيرا تقبلوا تحياتنا من دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته